السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في بلد في بلدنا الحبيبة الغالية علينا مصر وفي كل الدول العربية حياكم الله ويسر أمركم وقدر لنا ولكم الخير حيث كنا شبابنا وحبايبنا الناس المتألقة معانا على طول الناس اللي بتجاوب معانا الناس اللي بتشاركنا والناس اللي بتسألنا واللي احنا بنتابع كل الإجابات بتاعتهم وبنتابع كل السؤال أو كل سؤال جاي منهم إن شاء الله نشوف الأول كان سؤال حلقتنا اللي فات كان إيه فاضل يا فندم أعرف كلمات رضاك اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه رضاك وأي دعاء عايزين نقوله مع بعض عايزين الناس كلها تأمن على الدعاء اللهم أمين طبعا كلمة رضاك مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه طب وفين الخبر المقدم فيه رضاك وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب نشوف الناس اللي جاوبت معانا سؤال حلقتنا ناس الفائقين ولوحة التفوق تبدأ الأسامي تظهر ألاء عبد الشافي من أسيوط زينب هاشم من المنيا ندى صلاح أحمد من المنوفية محمد عبد الكريم من مطروح خالد محمد علي من كفر الشيخ وأسماء تانية معانا عمر الحسين من كفر الشيخ مي أحمد أسيوط أميرة هشام رضوان من الدقالية عبد البديع محمد من المنيا محمود أبو الدهب ما كتبش منين طبعا معانا النهاردة يا ترى حلقتنا النهاردة هنكمل وهناخد ايه النهاردة نشوف عنوان حلقتنا مع بعضينا كده ان شاء الله عنوان الحلقة عنوان الحلقة يا استاذنا يظهر قدام عنوان الحلقة طيب هناخد مع بعضينا الوحدة الثانية ونتابع الأبنية لازلنا في الوحدة الثانية وإيه المسابقة بتاعتنا المسابقة المعتادة احنا معانا ثلاث أسماء من الحلقة الماضية إن شاء الله والناس أرجو أنها ترسل ترسل السؤال بتاعها برقم تليفونها بالإجابات يبقى مسابقة ال SMS وتظهر قدام حضرتك دلوقتي أعرب كلمة إحسانك اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا رب العالمين اللهم أمين هنقلب كلمة إحسانك تمام سواء كلمة إحسان أو الكاف نقلب الاثنين تبعت على ال SMS يبلغونا بالناس اللي فايزة معانا إن شاء الله وزي ما قلنا الجائزة بتاعتنا حضرتك احنا قلنا ال option الجديد ان احنا بدل ما نراسل وأحيانا بريد بيتأخر أو يضيع حضرتك اللي هيكسب معانا ويرغب انه ياخذ الكتاب على الهواء مباشرة معانا في الاستوديو ان شاء الله يجي ينورنا هنا وياخد الكتاب بتاعنا بفضل الله اللي يفوز بجائزة ال SMS نبدأ نجاوب على الاسئلة ونشوف مع بعضنا ان شاء الله ونبدأ ونقول بسم الله نشوف الابنية احنا خدنا الحلقة الماضية خدنا اسم الفاعل واعماله وصيغ المبالغة واعمالها اسم الفاعل فكرني كده معايا قلنا وان الثلاثي على وزن فاعل ومن غير الثلاثي هنجيب المضارع ونبدل حرف المضارع ميما مضمومة وبعدين نكسر ما قبل الآخر صح جدا وبعدين خدنا صيغ المبالغة وقلنا هي من الثلاثي غالبا ونادرا من الرباعي وتيجي على خمسة أوزان مشهورة فعال مفعال فعول فعيل فعل طيب بالنسبة للإعمال قلنا أن المشتق يعمل عمل الفعل الذي جاء عليه أو جاء منه إزاي؟ يعني هو لو جاي بعد فعل لازم هيجي بعد منه فاعل فقط تمام؟ أو جاي بعد فعل متعد ليه؟ مفعول واحد هيجي بعد منه الفاعل والمفعول جاي بعد فعل متعد لمفعولين هيجي بعد منه الفاعل والمفعولين وقلنا اسم الفاعل وصيغة المبالغة الاتنين بيشتغلوا شغلانة واحدة لأن الاتنين بمعنى واحد مع فرق ان المبالغة فيها معنى الكثرة دي دل على من قام بالفعل وده دل على من قام بالفعل بس في صيغ المبالغة معنى الكثرة تمام يلا نشوف مع بعضنا الثالث بتاعهم بقى اسم المفعول عشان نخلص الإعمال ويبقى كده الوحدة الثانية في ثانيه ثانوي ولا زلنا في الوحدة الثانية في ثالثه ثانوي وهم موجودين نفسهم في أولى بس من غير كلمة إعمال الثالث وهو اسم المفعول اسم المفعول طب اسم المفعول ده اسم مشتق يدل على ايه على من وقع عليه الفعل يدل على ايه يا شباب يدل على من وقع عليه الفعل طيب اسم المفعول يا ترى هو مشتق منين هو بقى متفرد بحاجة مش موجودة في غيره ايه هي انه مشتق من الفعل المبني للمجهول مشتق من الفعل المبني للمجهول تمام يعني فعل اسم المفعول دايما مبني للمجهول قول معايا على طول ها فعل اسم المفعول دايما مبني للمجهول تمام ما دام مبني المجهول يبقى بدل ما اقول بقى ايه ضرب اقول لا ضرب مثلا يعني طب تعال نشوف يشتق من الثلاثي هيجي من الثلاثي على وزن ايه يا استاذنا هيجي من الثلاثي على وزن مفعول على وزن مفعول اه على وزن مفعول كلام جميل يعني ضرب هتبقى ايه هتبقى مضروب واخذ هتبقى ايه هتبقى ماخوذ تمام طب القضيه في حاجه القضيه لو كان معتل لو كان معتل الوسط مثلا تمام اللي هي ايه مقول ومبيع من قيل وبيعه طب اقولها مقول ومبيع هي دي على وزن مفعول كانت المفترض ان على وزن مفعول بس لصعوبة نطق اتنين واو او ياء وبعدها واو زي ما اقول مقول ومبيوع صعبة قوي فشلنا الواو بتاعت مفعول فتبقى على وزن ايه مفعول لكن محذوف منها الواو يبقى مقول ومبيع طب ومعتل الاخر ها هنعمل ادغام لحرف العله ازاي بقى يعني دعا يدعو تبقى مدعو ورمى يرمي تبقى مرمي تمام يبقى كده يا جماعة اسم المفعول ومن الثلاثي على وزن مفعول هي برضه نفس الحكاية مدعو ومقضوي فقالوا صعبة برضه تقيلة قوي طب بالنسبة للاتنين واو نضغمهم في بعض طب بالنسبة للياء هنعمل ايه هنحول الياء نبدل الياء دي ايه او الواو دي ياء عشان تليل الياء اللي بعدها يبقى مقضي تمام طيب ورمى مرمي عشان جت قبل كده كلمة مرمي دي وجرى يجري مجري وسعى يسعى مسعي وهكذا يبقى كده خلي بالك ده من الثلاثي الطبيعي زي ما قلت انه على وزن مفعول لكن في بعض التغييرات في معتل في الاجوف وبرضه تغييرات عملناها في الايه في الناقص معتل الاخر طيب بالنسبة لغير الثلاثي بقى ده الثلاثي بتاعنا طب غير الثلاثي قال لي على وزن مضارع وهجيب المضارع ونبدل حرف المضارعة ميم ها مضمومة برضو ايه ده ده شبيه اسم الفاعل خلي بالك بس في نقطة بقى خلاف ايه مع فتح ما قبل الاخر هنفتح ما قبل الاخر خلي بال حضرتك زي مثلا ايه زي كلمة معاقب مش معاقب معاقب ومدار ومشار ومهان كل دي ومستشار تمام لما اجيبها في اسم الفاعل لما اجيبها في اسم الفاعل هتبقى مستشير ومهين ومستدير خلي بال حضرتك يبقى هي في اسم المفعول ميم مضمومه ابدلنا حرف المضارعه ميما مضمومه وفتحنا ما قبل الآخر خلي بالك لو طلب الفعل يا طلبة الثانوية العامة يقول لك واذكر فعله لو طلب الفعل اذكر الفعل مضبوطا يعني هاته مبني المجهول اوعى تنساها وطالب اولى ثانوي اوعى تنساها وتانية ثانوي فعل اسم المفعول دايما مبني للمجهول يبقى لو طلع اسم مفعول واذكر فعله كل حضرتك هتعمله هتعمل لي ايه هتروح جايبه لي مبني للمجهول زي ما جت قبل كده معان هتقول له ايه بقى فعلها مش اعانه غلط هتقول له اعينه تمام وتقيس اللي زيها بقى الاجوف اللي زيها مدار اديره مهان اهينه طب معاقب فعلها ايه عوقب مذاكر تقول لي ذكر تمام يبقى تقيس على الفعل اللي شبهه بالضبط كده يا جماعه طيب اي فعل يعني اي اسم مفعول طلب فعله احيانا هو بيطلبها واحيانا ما بيطلبهاش لو طلب انا بقول لحضرتك اهو هتجيبها لي ايه مبنيه للمجهول هجيب لي الفعل مبنيه للمجهول تمام يبقى كده فعل اسم بتاكد عليها يا استاذ عشان بيطلبها وحضرتك ما بتاخدش بالك منها احيانا حتى لو ما طلبهاش عندك يا اولى ثانوي امتياز منك لو انت جبتها تمام طيب كده اسم المفعول مشتق من المبني المجهول طيب تعالى بقى نشوف المعادلة بتاعتنا عشان عندنا برضو الإعمال في اسم المفعول نفس القصة بس قبل ما أقول الحتة دي أقول حتة جميلة بالنسبة لفعل زي اختار ها احنا عندنا كده اختار هقول ايه اختار واحتل مثلا هتلاحظ ان الفعلين دول فعلين خماسيين اختار واحتل الفعل الخماسي ده الاجوف اختار واحتل اللي هو برضه خماسي بس مضاعف اخره هعمل ايه بقى في الفعلين دول قال لي هيبقى اسم الفاعل واسم المفعول منهم على وزن واحد على وزن واحد يعني ما فيش حاجة اسمها مختير ما سمعناش خالص ولا محتل ما فيش الكلام ده خالص عندنا تمام هقول لك كده هتقول لي طب احنا عندنا القرى بتاعتنا وكما ما فيش الكلام ما بيقولوش كده ما بيقولوش كده خالص احنا عايزين لغه عربيه فصحى مالناش دعوه باللهجه العاميه بتاعتنا هقول اهو يبقى احنا عندنا اختار هتبقى ايه مختار اسم فاعل واسم مفعول ومحتل اسم فاعل واسم مفعول طب اجيبها ازاي هقول المعنى بقى بيفرق هنا هقول انا مختار الفائقين دائما يبقى انا اللي اختارت اسم فاعل الفائقون مختارون بواسطة الاستاذ يبقى كده اسم مفعول لان هم اللي اختيروا تمام طب التانية احتل هقول القدس محتلة القدس محتلة ده اسم مفعول لانها احتلت تمام هقول العدو محتل أرضنا يبقى هنا محتل اسم فاعل لأن هو اللي احتل آه هي دي بقى حضرتك إن الاثنين هيجوا على وزن واحد بس المعنى يفرق كتبتها عندك أيوة كتبتها برافو عليك ممتاز ما شاء الله طب عايزين بقى الحتة بتاعتنا إزاي نخليه يعمل وعايزين الناس بقى تبدأ تشتغل معانا وحد يفكرني بالقاعدة بتاعتها هنقول بما أن معادلة رياضية برضو تاني اهو بما أن اسم المفعول ها مشتق من المبني ها للمجهول تمام اسم المفعول مشتق من الفعل المبني المجهول ها وبما أن كمان آه بما أن المبني للمجهول يرفع نائب فاعل الفعل المبني المجهول بيجي بعد منه نائب فاعل الله يعني زي ما اقول لحضرتك مثلا يعني ذكر الدرس ذكر الدرس ها الدرس يتعرب ايه يا شباب هتقول لي صح ممتاز اللي بيقول معايا يتعرب نائب فاعل يبقى بما ان اسم المفعول مشتق من المبني للمجهول وبما أن المبني للمجهول يرفع نائب فاعل ها اذا ال... انه بما انه هيعمل بقى ما هو دي الاعمال بتاعه بما انه هيعمل نفس العمل بالضبط اذا اسم المفعول ها يعمل عمل فعله ويعمل ايه ويرفع نائب فاعل وهو المطلوب اثباته تمام كده هيشتغل شغلة الفعل بالضبط ويرفع نائب فاعل تمام عايز مثال كده بقى هقول هنا أمذاكر جبت اسم مفعول اهو الدرس أمذاكر الدرس مذاكر اسم مفعول يبقى الدرس يتعرب ايه هيتعرب نائب فاعل هي دي بقى قضية حضرتك المهمة جدا ان اسم المفعول بما انه مشتق من الفعل المبني للمجهول وبما ان الفعل المبني للمجهول بيرفع نائب فاعل اذا اسم المفعول يرفع بعده نائب ايه نائب فاعل كلام زي الفل عايزين بقى الناس بقى تقول فكرني كده بالقاعدة بتاعت الحلقة الماضية كده كنا بنقول ايه بنقول ان اسم الفاعل وصيغ المبالغة يعملان عمل الفعل في كم حالة ها حالتين ممتاز اللي بيقول معايا حالتين يلا واللي عايز يقول معايا على التليفون يبقى ممتاز اكتر هقول ايه هقول يعمل في حالتين هما نفس الحالتين بالضبط بتوع اسم الفاعل وصيغ المبالغة ها قول لي فكرني بالحالة الأولى أن يكون ها محلى بأل محلى بأل تمام وده يعمل بدون شروط ما فيش ولا شرط للمحلى بأل هيعمل بدون أي شروط تعال نشوف كده هقول مثلا المسموع كلامه مهاب المسموع كلامه مهاب المسموع اسم المفعول ها محلى بايه محلى بال هيعمل بدون شروط اسال مين عشان تجيب نائب الفاعل مش عشان هنا بقى تجيب الفاعل لا عشان تجيب نائب الايه نائب الفاعل طب مين اللي مسموع الكلام يبقى الكلام يتعرب نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره الهاء مضاف اليه طيب المسموع الفعل بتاعه الماضي ايه هتقول لي سمع غلط سمع صح اللي قال سمع ليه لانه مبني للمجهول تمام يبقى دي الحاله الاولى يا شباب اذا كان محلى بال يعمل بدون شروط خالص ما فيش اي شرط اي اسم مفعول في الف ولام يعمل بدون شروط هنستثني بعض الحاجات اللي قلناها برضو تمام طيب هاجي اقول لحضرتك الحاله الثانيه ان يكون غير محلى اتنين غير محلى بال ها هيعمل بكم شرط بشرطين فكرني بيهم هتقول لي ايه الشرطين يا حسين هقول لك ان واحد أن يدل على الحال أو الاستقبال دلوقتي والمستقبل تمام اتنين أن يسبق بواحد من أربعة نفي استفهام مبتدا موصوف نفي استفهام مبتدا موصوف يسبق بواحد من الأربعة دول يبقى ده كده على طول يشتغل تمام وفي طبعا قلنا قبل كده نداء مش علينا مش موجود في كتاب المدرسة بتاعنا مش علينا ولو اتعرب حال برضه مش علينا لكن احنا علي علينا يسبق بواحد من الاربعه دول نفي استفهام مبتدا موصوف مش لازم نكتب الشرطين نكتب المثال على طول يبقى لما اقول لحضرتك مثلا ما مصان عرض المنافق لابد الا يصان نعم ما مصان عرض المنافق فين اسم المفعول ها تقول لي مصان طب الفعل بتاعه ايه ها الفعل بتاعه ايه صينة لا صينة ده من مصون ها الفعل بتاعه أصينة عشان ده غير ثلاثي تمام طيب مصان مين اللي سبقها بايه سبقها بنفي طب يشتغل اه يشتغل يبقى عرض تتعرب ايه تتعرب نائب فاعل ممتاز شباب ما شاء الله طيب هقول مثلا ايه مثال كمان هل محفوظة مصر من كل سوء نعم ان شاء الله يقينا في الله مصر محفوظة هل محفوظة مصر من كل سوء نكتب الأمثلة وأنتم تعلمون المقصد نعم سيحفظها الله من كل مكروه وسوء نعم هل ادي استفهام محفوظة من الفعل ايه حفظة تمام محفوظة مين اللي محفوظة مصر هتقول لي ايه نائب فاعل صح جدا تمام هنا سبق بايه بنف هنا سبق بايه باستفهام طيب طب اقول بقى هقول مصر محفوظة من عند الله مصر محفوظة طيب مصر مبتدا محفوظة الخبر بتاعه يعمل اه يعمل في النائب الفاعل ضمير مستتر محفوظة هي محفوظة هي تمام طيب يبقى سبق بنفي سبق باستفهام سبق بمبتدا سبق بموصوف تمام احب ها رجلا مثلا مصانا عرضه مشكورا كلامه مسموعا قوله كل ده سبق بموصوف يبقى قوله وكلامه وعرضه كل ده يعتبر نائب فاعل لأن الشروط اتوفرت في اسم المفعول تمام طب أنا لو ما توفرتش الشروط هيحصل ايه بالنسبة لي ها هيبقى ما بعده مضاف إليه مباشرة ما بعد اسم المفعول هيبقى مضاف إليه بشكل مباشر تمام عندنا في قضية كمان وهي إيه وهي ان اسم المفعول نفسه أما أجي بقى أقول اسم مفعول أخوك اسمه محمود ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد من حمدة ما هو اسم مفعول برضه طيب محمد ومحمود هقول بقى الأسامي دي دول إيه يا جماعة قال لك لا دول ما يشتغلوش خالص ليه ما اسم مفعول قال لا لأنه دل على علم آه ما دام دل على علم يبقى ما ينفعش دل على وظيفة أنت موظف موظف آه لو أنا قصدت الوظيفة نفسها يبقى ما أقصدش لكن لو قصدت الفعل التوظيف يبقى هتنفع تشتغل يبقى حسب ما انا مقصودها ما انا برضو ممكن اقول لك ايه انت محمود الصفات او محمود صفاته تقول اه يبقى كده شغاله معانا لان ما اقصدش اسمك العلم انما اقصد الصفه صفه الحمد نفسها تمام يبقى برضو نفس الملاحظات برضو ده شبه يا جماعه ان الثلاث دروس شيء واحد في طريقه العمل لكن القضيه بالنسبه لنا في حاجه واحده بس في اسم المفعول بتختلف شويه ايه هي ان اسم المفعول المعمول بتاعه بيبقى نائب فاعل طيب معانا اختنا مي كانت طلبت ان احنا نقول بعض التدريبات ونستقبل الاتصالات عشان نشوف الناس اللي بتتدرب معانا ممكن نقول تدريبات على الاعمالات بتاعت اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغه نشوف الناس بقى اللي هتجاوب معانا ايه يعني لو انا قلت مثلا طلع المشتق العامل كده بيقول لي الارض محاط سطحها بالماء عندنا كلمة ايه فين المشتق هنا الارض محاط سطحها بالماء المشتق في كلمة محاط محاط صح ها الفعل بتاعه ايه غلط احاطة ها احيط صح يبقى ده الفعل بتاعه ليه لانه مبني المجهول ولان الفعل ده جاي اسم مفعول جاي من الفعل المبني للمجهول طيب هو مين اللي محاط الاول اشوف اول سؤال تساله لنفسك لما تيجي تشتغل في الاعمالات بالذات لازم تسال السؤال ده هو ده محلى بقال ولا غير محلى بقال عشان بناء عليه ابدا اتصرف واجاوب ها طب كلمه الارض محاط لا ده غير محلى بقال يبقى انا مطلوب مني ان انا ابدا اشوف الشرطين موجودين ولا لا محاط سطحها بالماء طيب هنا مفيش حاجه تدل على الماضي خلاص ولا المعنى الماضي اتنين سبق بايه سبق بمبتدا يبقى كده يعمل طب السؤال يا أستاذ لو أنا قلت إن الأرض محاط سطحها بالماء في مشكلة هو كده برضه مش سبقه بمبتدا أقول لك آه ما هو في الأصل مبتدا ودلوقتي بقى اسمه إن لكن في الأصل مبتدا يعني من الآخر زي ما قلنا الحلقة الماضية إذا أعرب المشتق خبرا خلاص يعمل يبقى الشرط توفر خبر بقى لإن خبر لكان خبر لأي حاجة يبقى إذا أعرب خبرا خلاص يعمل تمام المثال الثاني الحسد نار قاتلة صاحبها الحسد نار قاتلة صاحب صاحبها نار قاتلة صاحبها طب دلوقتي فين اسم الفاعل او اسم المفعول او المبالغه انا عايز الناس اللي بتكتب معانا بيجاوب معايا برضو ها وفي ناس بقى عندها جرأة وبتتصل وبتجاوب على الهوا هقول ايه الحسد نار قاتلة صاحبها هتقول لي كلمة ايه هتقول لي كلمة قاتلة صح ممتاز قاتلة اسم فاعل تمام بس بما انه مؤنث خلاص حطينا ايه نار قاتلة صاحبها طيب هقول كلمة قاتلة اسم فاعل اول سؤال اهو نكرة ولا محلى بقال هتقول لي محلى بقال اسف نكرة طب نكرة فين الشرطين الحسد نار الحسد نار مبتدا وخبر قاتلة صاحبها تمام قاتلة اسم فاعل وصاحبها تبقى ايه ها مفعول به ممتاز صح انا بديك فرصة عشان تجاوب معايا طب فين الفاعل قاتلة هي قاتلة هي صاحبها يبقى مفعول به وهو مضاف والها مضاف اليه تمام طيب لما اقول برضو خلي بالك خلي بالك احنا محتاجين في الجملة دي نعرف بقى ان ممكن كما قال بعض الحكماء أن أنه ما رؤي مظلوما أو ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد ما رؤي مظلوم أشبه بظالم من الحاسد إزاي؟ المظلوم اللي أشبه بظالم والظالم اللي أشبه بمظلوم الحاسد لأن هو بيظلم غيره وبيظلم نفسه لأنه يعني بيبص للآخرين وبيظلم نفسه ممكن بقى يحسد على جمهورية كاملة ممكن يحسد على حي ممكن يحسد على درس ممكن يحسد على كتاب ممكن يحسد سبحان ربي العظيم ها فهو ده ظالم لنفسه وهو مظلوم في نفس الوقت لأن هو بيظلم نفسه بيحصرها على ما عند الآخرين طب أعمل إيه أعمل إيه عشان معلش نستغل الجملة دي عشان نستفيد بيها في الثانوية العامة وفي حياتنا كلنا أعمل إيه عشان ال- الحسد دي يعني أنا لما أشوف حاجة عند أخويا أعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن تبارك على أخيك وعلى ما عنده تقول له بار- بارك الله لك فيها والكلام ده سواء بقى في علم أو في دين أو في كذا في غيره في مال في أي شيء تقول بارك الله لك فيها ولو حاجة عندك عندك أنت سورة الكهف لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله تمام طيب أمذاعة المباراة في التلفاز أمذاعة المباراة في التلفاز هقول كده عندنا عندنا مذاعة اسم مفعول من مضمون ما فتحنا ما قبل الآخر وعلى فكرة بالمناسبة ما قبل الآخر ليس حرف العين عشان دي غلطة بيقع فيها كتير لما يلاقي تاء تأنيث في الآخر تاء تأنيث دي علامة تأنيث ليست حرفا دي علامة يعني لا تعد من ضمن الحروف يعني الحرف الأخير عندنا العين وتاء التأنيث دي علامة تمام زي ما علامات التثنية والجمع دي علامات يبقى خلي بال حضرتك مهمة قوي دي عشان بعض الناس ايه إيه، م- مذيعة لو قلت مذيعة فيقول ايه اهو ع والعين مفتوحة ايه هقول لك لا العين الحرف الاخير فما تعدش تاء التأنيث معانا خالص تمام هقول أمذاعة المباراة في التلفاز اسم المفعول ايه مذاعة من الفعل ايه أذيعة صح ما شاء الله وسبقت بإيه لأنها غير محلى بقلب هتقول لي سبقت باستفهام يبقى تشتغل ولا ما تشتغلش يبقى تشتغل معانا وتعمل معانا يبقى ده على طول حضرتك اسم مفعول يعمل عمل فعله ويبقى المباراة تعرب نائب فاعل هقول الغفار الإساءة محبوب بين الناس عندنا هنا مشتقين عندنا مشتقين الغفار الإساءة محبوب بين الناس طب خلي بالك المشتق نفسه بيعرب ايه احنا قلنا كل المشتقات والأبنية اللي بناخدها في الوحدة الثانية تعرب حسب موقعها في الجملة طيب لما اقول الجملة بتاعتنا دي الغفار دي صيغة مبالغة على وزن ايه على وزن فعال فعال طيب الغفار اللي على وزن فعال محلى بقال صح مين الغفار انا بسأل مين عشان اجيب اللي فاعل الفاعل وعمل ايه عشان اجيب المفعول مين الغفار هو غفار ايه الاساءة تبقى الاساءة مفعول به ممتاز جدا اللي بيقول معانا في مشتق تاني محبوب من ايه احنا قلنا غفار من غفر ومحبوب ده اسم ايه مفعول صح على وزن مفعول مين اللي محبوب طب قولي الاول دي نكره ولا لأ؟ او محلاه بقى ولا غير محلاه غير محلاه ماشي ها طب هنا سبقت بايه سبقت بمبتدا عشان هي تعرف خبر سبقت بمبتدا عشان تعرف خبر يبقى محبوب ماشي مين المحبوب هو تمام هقول الحق معروفة فوائده هقول الحق معروفة فوائده الحق مبتدأ معروفة خبر مين اللي معروفة الفوائد طب معروفة دي ايه من الفعل عرف يبقى ده اسم مفعول وفعله مبني المجهول يبقى الفوائد تعرب نائب فاعل ما شاء الله هقول ما محددة أهداف المنافقين ما محددة أهداف المنافقين هم مش عارفين يحددوا هم عايزين ايه تمام هم مش عارفين حاجة ما محددة أهدافه إلا طبعا التخريب والتشريد نسأل الله السلامة والعافية ما محددة طبعا محددة اسم مفعول سبق بإيه بما يعني إيه يعني نفي طب فعله إيه حدد لا غلط حدد صح ده مبني المجهول ماشي أهدافه بما إن اسم مفعول هنا سبق بنفي ودل على الحال والاستقبال يعمل عمل فعله يبقى كده اسم المفعول شغال معانا ويجي بعد منه ها نائب فاعل انا جايب تدريب شامل بقى عشان الناس كلها برضو معانا والناس تشوف بدل ما نكتب الجمل يظهر التدريب قدام حضرتك ونشتغل مع بعضينا فيه ان شاء الله تمام انا شايف ان طلبة الثانوية العامة السنة دي اكثر كسلا من الطلبة بتوع السنة اللي فاتت ما شاء الله كان عندهم جرأة وشجاعة اكثر من كده ما اعظم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خير أنبياء الله جميعا ينفع نقولها خير وينفع نقولها خيرا لو قلت خير يبقى خبر لمبتدا محذوف هو خير وتبدأ جملة جديدة ولو قلتها خيرة تنفع نعتل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تمام ما أعظم النبي محمد عليه الصلاة والسلام طب نشوف القطعة والفقرة معانا يا أستاذ طارق كلمة جميعا أول كلمة مطلوبة في الإعراب عايزين نعرب جميعا وليها إعراب ثابت يا أولاد ليها إعراب من ثوابت الإعراب جميعا ومعا زيها بالظبط هنعربها إيه ها اللي قال معايا هي منصوبة تتعرب نعت لا لها إعراب ثابت وهو الحال تعرب حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة تمام تعالى فهو خاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي المعلم العالم كله المعلم العالم كله خلي بالك بقى عشان كلمة كل هنا احنا عندنا كل وجميع وكلا وكلتا هقول ايه ونفس وعين دي الفاظ انت خدتها قبل كده تعرب توكيدا معنويا اذا سبقت بمؤكد يعني الالفاظ دي اللي هي نفس وعين وكلا وكلتا وكل وجميع خلي بالك تعرب توكيد اعرفها منين انا اذا كانت توكيد اذا نفع اشيلها من الجمله لو انا ينفع اشيل التوكيد بتاعي من الجمله يبقى ده توكيد لكن لو ما ينفعش يبقى ده مش توكيد ازاي هقول ان امتنا كلها خير ان امتنا كلها خير شيل كده كلمه كل اكتب الجمله دي مهمه قوي عشان جايز هي في ثالثه ثانوي كلها خير لو شلنا كل ان امتنا خير ايه ده دي اثرت لا يبقى في مشكله كده يبقى ما دام اتاثرت معانا يبقى في مشكله يبقى ليست توكيدا معنويا طب متى اقول توكيد اذا صح ان تحذف لانها تابع ثانيا سبقت بمؤكد وبها ضمير يعود عليه اهو هقول معلم العالم كله شيل كل فهو وهو النبي صلى الله عليه وسلم الأمي المعلم العالم التعاليم السمحة الوضاء آه لما شلنا كل ما أثرتش يبقى كل دي فعلا توكيد توكيد لكلمة إيه العالم وهنا يا شباب أنا محتاج حاجة أما أجي أعرب التوكيد أعمل إيه خلي بال حضرتك أنا عندي نعت توكيد عطف بدل يأخذ إعراب ما قبله النعت والتوكيد والعطف والبدل يأخذ إعراب ما قبله تابع يتبع ما قبله طيب عشان أعربه لازم أعرب اللي قبله يا سلام بقى لو أنا لقيت اللي قبله ده متصل باللي قبله بص بقى تلاقي نفسك إيه ممكن توصل يعني زي ما اقول إيه هذا رجل عظيم ومحبوب عشان أعرب كلمة محبوب لازم أعرب كلمة عظيم عشان معطوفة وعشان اعرف كلمة عظيم لازم اعرف كلمة رجل عشان نعتليها اه يبقى لو لقيت ممكن تابع لتابع لازم تعرف اللي قبل منهم اصلا عشان تاخد الاعراب وتديه للكل طيب تعال نشوف كلمة كل هنا تابعة لكلمة ايه تابعة لكلمة العالم المعلم طب المعلم ده اسم ايه اسم فاعل اسم فاعل هيشتغل شغلة الفعل بتاعه ليه لأنه محلى بقلب صح فيعمل بدون أي شروط ما دام يعمل بدون شروط يبقى خلاص يبقى يشتغل معانا هنا طيب مين المعلم هو تعود على النبي صلى الله عليه وسلم معلم مين العالم يبقى العالم مفعول به يبقى كل توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه جميل التعاليم السمحة الوضاءة فعلينا نحن المسلمين أن نقتدي به